يبقى انت ما تعرفنيش
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم وحلقة جديدة عايشين مع دعوة للتعايش عايشين مع الإمام مالك إمام من الأئمة الأربعة من أئمة التعايش ليه بنحكي عن الأئمة الأربعة وإحنا بنتكلم عن دعوة للتعايش ما لقيناش مثل احلى واجمل واوضح نضرب بيه ونطبق بيه امثله ازاي ممكن نتعايش في الدنيا دي مع غيرنا ازاي نقبل الاخر ازاي نتفاهم مع الاخرين ازاي نقيم الحوار ازاي نختلف في الراي ونحترم بعض ازاي نختلف في الراي ونعيش مع بعض انا قلت قبل كده وبقول تاني ان اول درس علمه ربنا للبشريه اول درس للبشر كلهم عيشوا مع بعض ده أول بشر درس للبشر أول درس للبشر ابني آدم أخين من أم واحدة من أب واحد عيلة واحدة لون واحد دين واحد وهم أصل الأرض وما عرفوش يعيشوا مع بعض فجعل ربنا تبارك وتعالى تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وجت كلمة الآخر وإحنا عمالين نقول التعايش مع الآخر رغم إن هم أخين ناس كتير لما بتسمع كلمة الآخر تقول آه يبقى المقصود الغرب الآخر كل حد غيرك إزاي تتعامل معاه عشان كده القرآن قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر مع أن الآخر ده أخوه لكن هم مختلفين في التفكير حتى وانت أخوك إزاي نعيش مع بعض إزاي نتعامل مع بعض ده كان أول درس للبشرية نيتي في كده لعل, لعل كلمة عن اللي أنا بقوله النهاردة لعل مثل من مالك وأبو حنيفة والصحابة والتابعين وإزاي عاشوا مع بعض يضمد جراح في العراق لعل الكلام اللي أنا بقوله يوقف حالة طلاق لعل كلام دي النية والله على ما أقول شهيد الواحد بيعمل البرنامج ده والله يا أخوانا وكله قبل ما بندخل التصوير عمال نحدث نفسنا ونقول لنفسنا مش يمكن الناس تتغير مش يمكن ننقذ أب وابنه كانوا متخانقين مع بعض ومش عارفين يتفاهموا والابن في سن المراهقة والأب مش عارف يتفاهم معاه يدوروا على مساحة مشتركة يتحاوروا فيها يتعلموا من نماذج الأئمة الأربعة مش يمكن الغرب يتعلم من نماذج الأئمة الأربعة ويقول آه ده التعايش ده أصيل في الإسلام أنا ما كنتش أعرف كده فيتعلم الغرب إنه ما يفرضش ثقافته علينا إنما يتعايش معانا لأن إحنا مختلفين ولازم هنفضل مختلفين وعندنا ثوابت ما نقدرش نسيبها ما نقدرش نسيب الحجاب ما نقدرش نسيب لأن ده ثوابت عندنا اقبلنا يا غرب على اختلافنا وتعالوا نفكر نعيش مع بعض البرنامج ده دي فكرته تعالوا النهاردة هنحكي عن مالك قصة حياة مالك واحنا الحلقة اللي فاتت ابتدينا ملخص فكرة مالك لكن النهاردة نحكي عنه بالتفصيل هو مالك ابن أنس ابن مالك مش أنس ابن مالك الصحابي لا هو أبوه اسمه مالك اسمه أنس ابن مالك فعلا لكن مش الصحابي هو أصل العيلة من اليمن مالك ابن أنس بن مالك الجد كان عايش في اليمن وبعدين هاجر للمدينة المنورة فكان في كنف وفي رعاية قبيلة بني تيم اللي هم مين أحفاد أبو بكر الصديق فهو علاقته بعائلة أبو بكر الصديق علاقة وثيقة جدا جدا جدا هتلاقي إن مالك له علاقة باثنين فقه أبو بكر نتيجة أنه هو مرتبط ببني تيم وفقه عمر بن الخطاب نتيجة أنه هو يعني تتلمذ على إيد نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب فواخد الفقه من الناحيتين فعنده طريقة تفكير أبو بكر الصديق وعنده طريقة تفكير عمر بن الخطاب إيه طريقة تفكير أبو بكر الصديق الرحمة بالناس كان أرحم زي ما النبي بيقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وإيه طريقة تفكير عمر البحث عن المصلحة عمر طريقة تفكيره دايما مصلحة المسلمين في ايه فجمع بين الطريقتين التيسير والمصلحة نتيجة ان هو واخد فقه ده وواخد فقه ده فهمت العقلية اتشكلت ازاي فجمع بين التيسير والبحث عن المصلحة علشان هو واخد من ابو بكر وواخد من عمر شفتوا ان الاختلاف ثراء واختلاف ابو بكر عن عمر ادى الى مزيد من التكامل الاختلاف مش عيب يا جماعه مش معنى ان انت مختلف عني اكيد انت غلط واكيد انا صح انت لازم تختفي وانا لازم اعيش محدش قال كده انما ابو بكر مختلف عن عمر وساعات كانوا بيختلفوا قدام الناس لكن النبي كان ينظر لاختلافهم على انه ثراء وتكامل وده اللي حصل في شخصية مالك ان هو جمع بين الاثنين اصل العيلة زي ما بقول لك من اليمن قيل قيل ان مالك اصلا من الموالي يعني ان الموالي قيل ان هو من العبيد اللي حرروا طبعا هو عاش من عاش من سنة يعني 93 هجرية قيل ل 185 هجرية وقيل ل 179 هجرية يعني قيل ان عمره يا اما 92 سنة يا اما عمره 86 سنة يعني في ال... في الرينج ده في الحدود دون وتسمى بعالم المدينة وتسمى بإمام دار الهجرة دون دون مالك ابن أنس لكن قيل ان هو من الموالي اصلا من العبيد اللي حرروا ودي نقطة خطيرة في التعايش ازاي نقطة خطيرة في التعايش عجيب قوي يا جماعة ان يكون الشخصية اللي احنا بنحكي عنها النهاردة اللي هو امام دار الهجرة اللي هو عالم المدينة اصلا من العبيد لو صح لان في اقوال بتقول ان اصله من العبيد وفي اقوال بتقول لا ان هو من عيلة لم تكن كانت حرة لكن لو ثبت ان هو كان اصله من العبيد ده كلام خطير ازاي العرب هو هو اتولد سنة كم 93 هجرية ازاي بس في الاربعين خمسين سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي ازاي العرب تقبل ان امامهم ومعلمهم يكون من العبيد ايه اللي حصل في العق ايه التعايش اللي حصل ده بين الطبقات المختلفة في المجتمع ده احنا يا جماعة دلوقتي في بلادنا في المجتمع في, في, في البلاد العربية بيبقى الحي فقير فقر مدقع وقدامه حي غني غناء شديد وبينهم سكة حديد بينهم سوق ودول في الفقر الشديد ودول في الغنى الشديد في ناس عايشة في قصور وفي ناس عايشة في قبور في ناس عايشة في العشوائيات يعني أحياء فوق الأرض زي ما في أحياء تحت الأرض يعني زي ما في أموات تحت الأرض هم أموات فوق الأرض في, في كده لكن إزاي المجتمع أصل الصحابة لما لقوا القرآن عمال يرفع من شأن العبيد بلاش الطبقية الشديدة دي بلاش المجتمع يبقى فوق قوي وتحت قوي تخيل الكلام اللي احنا بنعادي منه دلوقتي أول نقطة من تع... من التعايش جوه المجتمع محلولة عند مالك لأن الإسلام لما جه رفع من شأن العبيد بلاش الطبقية صحيح الناس هيفضلوا طبقات طبيعي هيفضل في أغنياء وهيبقى في فقراء لكن الفرق الضخم دون يؤدي لهلاك المجتمع فجه النبي صلى الله عليه وسلم رفع العبيد شوية وكل ما واحد يغلط غلطة تحرير رقبة كل ما واحد يعمل غلطة مش بتقروا كده في القرآن فتحرير رقبة فتحرير رقبة الإسلام كان ممكن يقول إعلان ثورة تحرير العبيد كل العبيد تتحرر طب لو عمل كده حصل إيه يحصل فوضى فالإسلام لأنه منهج واقعي خلى تحرير العبيد واحدة واحدة زي كده ايه عارف القطاع العام لما يتباع واحدة واحدة لانه لو اتباع مرة واحدة الدنيا تبوظ فالاسلام عمل كده كل شوية تحرير عبيد اللي يغلط غلطة تحرير عبد تحرير فبدأ الصحابة يفهموا ان الاسلام عايز كده خلي بالكم الناس بتقول في ناس كتير تقول لك الاسلام ما حررش العبيد لا الاسلام حرر العبيد طب فين فين الامر بتحرير العبيد لان الاسلام واقعي لو حررهم مرة واحدة تبقى مصيبة تحصل فوضى في البلد فكانت النتيجة لا واحدة واحدة على دفعات كل ما حد يعمل حاجة عايز تاخد ثواب تحرير رقبة عايز ربنا يرفع درجاتك تحرير رقبة وتلاقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بت... المهم فبدأ الصحابة يحرروا عبيد وبعدين الإماء اللي اتحررت ديا بدأ الصحابة عشان يدوبوا الخلافات في المجتمع يجوزوا ولادهم من من ستات إماء اتحرروا فبدأ يطلع جيل جديد ما فيهوش الطبقية الشديدة من الجيل ده طلع مالك بن أنس يا سلام أظن دي نقطة في التعايش جوه المجتمع الواحد مجتمعاتنا العربية الآن بتعاني ناس فقيرة قوي قوي قوي قوي قوي وناس غنية قوي قوي قوي قوي قوي تخيل من 1400 سنة المسلمين الأوائل عالجوا المشكلة دي مش احنا بنتكلم عن التعايش ادي اول نقطة في التعايش على فكرة مالك ابن انس آه الامام مالك ابوه نبال يعني ايه نبال صانع نبال مهنة بسيطة صحيح جده كان من العلماء لانه عاش كان في بني تيم وهي عيلة كلها علم لكن ابوه كان بيشتغل بالنبال ومع ذلك قبل المجتمع ان ده يبقى عالم كبير مش امتلك الادوات مفيش مشكلة انه يبقى عالم كبير ويبقى عالم عظيم وما وقفش المجتمع قدامه وقبلوا ان يجلس السلطان الخليفة هارون الرشيد قدام مالك يتعلم منه بين ايدين مالك يعني يتعلم من مالك ايه العقلية دي وازاي المجتمع قبل كده وهل احنا كده وهل ممكن نلاقي شبابنا يتعايش وينزل معاه زيت وسكر وسمنة وأكل ويروح يزور الأحياء الفقيرة ويطبطب على الأيتام وندخل المجتمع جوه بعضه إذا ما كناش قادرين نقرب المجتمع بالفلوس من بعضه فعلى الأقل بالابتسامة والطبطبة مالك عنده ثلاث ولاد وبنت لما هيتجوز بعد كده عنده يحيى ومحمد وعبد الله وعنده بنت اسمها فاطمة فاطمة دي طالعة زي أبوها لكن يحيى الكبير مش بتاع علم خالص لعبي زي أبوه وهو صغير فالإمام مالك فاطمة كانت تقعد ورا الجدار لما يجي يدي الدرس بتاعه الطلبة يبدأوا يقروا الموطأ فساعات يغلطوا مالك مش واخد باله ففاطمة تقوم من ورا الباب مخبطة ثلاث خبطات فيفهم مالك ان الطالب غلط لان فاطمة اكتر من كل الم... الطلاب بتوعه فاطمة بنت مالك فيقول قف في غلطة عيد تاني فيعيد فما تضربش اه يبقى صح دي فاطمة تخيل يحيى عمال يلعب وطول النهار يجري مع الصبيان في المدينة و... ومكبر دماغه وحتى يعني طريقة لبسه زي ما بنشوف بعض الشباب دلوقتي مش عارف عامل شعره ازاي وكده طريقه لبسه مش عامل مش عاجبه مالك في بعض اباء يقوم ماسك ابنه رنه حته علقه وانت غصب عن عينك تغير شكلك وهو في فتره المراهقه بيصنع لنفسه هاله ان انا عايز اتفرد فبص مالك هيتعامل ازاي فكان مالك يتالم ان فاطمه كده ويحيى كده لكن هيربي زي ابوه وامه مش هيجبرهم مش هيقهرهم فكان يقول انما الادب ادب الله هذه بنتي وهذا ابني واضح انه متالم موجوع بس بيقول انا اعمل ايه انا ربيت الاثنين زي بعض بس بصوا دي طلعت ايه وده طلع ايه ربنا بقى هو اللي بيربي انما الادب ادب الله ما فيش في ايدي حاجه اعملها لعل الله يصلحه ما انصلحش الا بعد وفاه مالك لكن اللي انا عايز اقوله تعرف تربي كده اهو ده تعايش يبقى انا اول اول حاجه اتعلمناها النهارده التعايش في المجتمع بين الطبقات وبعدين تاني حاجة التعايش بين الآباء والأبناء يا ريت نتعلم المعاني دي تعالوا نكمل بعض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تعالوا نكمل مع قصة الإمام مالك هو قرر ان هو يتعلم العلم وبدأ ينزل حيشاء ربنا تبارك وتعالى عشان يطلع هذا الإمام منفتح جدا هو على فكرة اتولد في المدينة وعاش في المدينة ومات في المدينة لكن هيطلع منفتح جدا لسبب ان هو اتعلم على ايد كل المدارس اللي كانت موجودة في عصره يعني ايه كل المدارس يعني اتعلم على ايد اسماء الاسماء دي تشكل اشكال مختلفة وعقول مختلفة وطريقة تفكير مختلفة فطلع الإمام مالك جامع الحاجات دي كلها وتعالوا احكي لكم شوية ازاي اتعلم وازاي درس لأن وانت بتسمع ازاي اتعلم هتقول يا ده الراجل ده تعب قوي هو قال على نفسه كده قال والله لقد كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت على العلم يعني أنا قعدت أدرب نفسي مفيش يأس يا جماعة معنى ان هو بيقول كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت انه في الاول ما نجحش كتير فهو بيقول كبت نفسي أربعين سنة يا جماعة ما تيأسوش يا شباب يا ناس تقعد تعافر مع نفسك وتبوظ منك وتلخبط وتصلح وتقول يا سلام دي نفعت وبعدين تلاقي الدنيا باظت وده تعايش مع النفس انا انا في كلمه جميله جدا بعتوها لي الشباب على الموقع وانا بالمناسبه يعني بقول يا جماعه طول ما البرنامج ده شغال ابعتوا لنا على الموقع ارائكم وافكاركم وتصليحاتكم شاب بعت فكره جميله جدا قال اول التعايش التعايش مع النفس ان انا اقدر اتفاهم مع نفسي فهو بيقول قعدت 40 سنه عمال اتفاهم مع نفسي لغاية ما استقامت ومشيت معايا زي ما انا عايز اول التعايش ان انا ونفسي متفقين عارفين نتفاهم مع بعض في ناس بينها صراع داخلي شديد او بيهرب من نفسه ان هو يتكلم معاها ويواجهها بمشاكله او باخطائه فيفضل عامل حاجز خليني ما افكرش في الحكاية دي فهو مالك لا مالك متعايش مع نفسه 40 سنة تعالوا نتفرج كده على تجربته مع تعلم العلم من اساتذته اول استاذ امه قالت له روح له ربيعه واشمعنى امه اختارت ربيعه آه وقالت له تعلم ادبه قبل علمه لان ربيعه كان مثال للعالم المؤدب ازاي ربيعه مهتم بلبسه جدا مهتم بمظهره جدا مهتم بطريقة جلوسه جدا بيعلم اللي يجيله ازاي يكون مؤدب مع الاخرين فالام الذكية قالت له ابدأ تعلم العلم مع واحد مؤدب علشان يعلمك الذوق والادب قبل ما يعلمك العلم فده كان ربيعة من اساتذته واحد اسمه ابن هرمز ابن هرمز دون آه يعني قعد معاه الامام مالك ست سنين يقول لا اخلطه بغيره يعني بتعلم على ايده هو لوحده من الحاجات اللطيفة عشان تعرفوا مالك آه وشخصية مالك وازاي يتعلم وتجربة للشباب اللي عايز يصبر لغاية ما يتعلم العلم بتاعه يقول كنت أقف ابن هرمز وكل العلماء دول عندهم درس في المسجد النبوي لكن الطلبة المخصوصين بيبقى لهم درس في البيت فهو لما بيروح المسجد النبوي بيسمع زي بقية الناس لكن هو عايز عارف لما تبقى عندك شغف شديد انك تعرف المزيد فهو عايز يبقى تلميذ مخصوص يقول فكنت اذهب على باب ابن هرمز فابقى بالساعات لا اريد ان اطرق الباب علشان ممكن تبقى عيب او اضايقه فابقى بالساعات حتى يحس ابن هرمز من جوه ان في حركه على الباب ويبدو ان مالك كان بيعملها مخصوص يعني من غير ما يخبط يبين ان في حركه على الباب فيقول للجاريه افتحي فتفتح الجاريه فتقول الاشقر الاشقر لان مالك كان شعره اشقر وابيض قوي وعينيه زرق يعني حاجه كده فتقول الغلام الاشقر فيقول ادخليه يقول فادخل فأقول للجارية إذا جاء غيري من الصبيان يريدون الإمام لسه كان ملك صغير ولسه برضه الشقاوة يعني إيه واخدة من زمان فيقول لها خذي هذه الحلوى يبقى جايب معاه حلوى وقولي لهم الإمام مشغول خذوا هذه الحلوى عشان يمشي الولاد عشان هو يستفرد ابن هرمز ست سنين يقول آتيه من الفجر أقف على الباب حتى يشعر بي لا أطرق الباب حتى يشعر بي فأدخل فيقول ابن هرمز جاء العالم الولد ده بس هو لسه طفل يقول له ابن هرمز انت اليوم مليكا يعني بيصغره انت لسه صغنطوط مليكا ولكنك ستصير مالكا هتملك واسمه مالك فيا مالك اتق الله ان ملكت انا بس بوريك نوعيه الاستاذ بتاعه لما تسمع الكلمتين دول تعرفوا انهي استاذ ابن هرمز ده يا مالك أنت اليوم مليكا وستصير مالكا شكلك كده غير عادي ستكون وعاء من أوعية العلم فإذا فيا مالك إذا صرت مالكا اتق الله اوعى لما تبقى مالك ما تتقيش الله ويبدو ان هو هو على فكره هو اللي حكي الكلمات دي طب كان عنده كام سنه يعني 13 سنه ولا 12 سنه يقول فادخل عند ابن هرمز فيرخي الستر ويغلق الباب ما حدش يدخل عليه فابقى عنده حتى الليل هكذا فده كان اول تلميذ على فكره ابن هرمز له كلمه جميله قوي بيسالوه بيقولوا له لما كبر سنه فقد بصره فبقى مالك اللي ياخده يوصله المسجد ويرجعه علشان ايه عشان طول ما هم في السكة يسمع منه احاديث فقال له ما تجيبش حد يوديك المسجد انا اوديك يا جماعة اللي عايز يتعلم بيبذل مجهود واللي مش عايز يتعلم عنده الف حجة وحجة يقولها فمالك بدأ يوديه ويرجعه ابن هرمز بعد شوية كبر سنه فبدأت الناس تسأله ما يرضاش يجيبهم مالك يسأله ويجاوبه فبدأ يقصر علمه على مالك لوحده فبقى مالك عمال يسأل انا بقول لك ازاي مالك بقى مالك فبدا مالك يستوعب قوي طب فبدات الناس تقول له اشمعنى بسالك ما تجاوبش ومالك يسالك تجاوبه قال اما انا اليوم فقد ضعف بدني واخشى ان يكون قد ضعف عقلي مثل بدني انا شكلي بدات اكبر واخرف فاما انتم تسالونني فاذا اجبتم اجبتكم قبلتم ما اقول بتقبلوا على طول اما مالك فلا يسمع مني فإن استوعبه وعقله قبله وإلا تركه فهو أفضل عندي يعني ايه النقطة دي مالك ما بيدوبش تأثره ابن هرمز مش معناه ان انا باخدك عمياني التعايش مش معناه الذوبان التعايش مع الغرب يا مسلمين يعني اللي عايشين في اوروبا انا عمال اقول لكم اندمجوا في المجتمع الغربي بس اوعوا تفقدوا الهوية اعتز باسلامك اندمج عشان الاسلام يحترم عشان الغرب يعرف الإسلام بدل الصورة المشوهة اللي بتتنقل عن الإعلام انتوا الإسلام المتحرك في أوروبا اتحركوا بالإسلام عرفوا الناس صاحبوا جيرانكم و... و... والناس اللي بيشتغلوا معاكم بس مش معنى كلامي انك بقول لك تدوب اتعلم المعنى ده من مالك ابن هرمز بقى بيديله العلم لانه ضامن ان مالك عنده فلتر الكلام ما بيعديش على طول مش اي حاجة بيعدي وافكر فيه و... و... واحسبه الاول طيب يبقى تتلمذ على ايد ربيعه وتتلمذ على ايد ابن هرمز هيتلمذ على ايد واحد ثالث مهم قوي قوي قوي نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب مولى يعني نافع خلي بالكم نافع ده مش اسمه قليل ده ده اللي اتنقل له علم عمر بن الخطاب يعني علم عمر بن الخطاب وعلم عبد الله بن عمر بن الخطاب مش موجود عند حد غير الراجل ده وهو ايه مولى كان عبد وعبد الله بن عمر حرروه شفتوا العبيد كبروا ازاي شفتوا الاسلام يعني مش مالك بس نافع اهو فبقى بقى مالك تلميذ نافع بيقول كنت امشي في الحر بيحكي ازاي تتلمذ على ايد نافع كنت امشي في الحر حتى ما يكون بيني أي ظل أبقى على باب نافع حتى يفتح لي بالساعات يقول فيخرج نافع من بيته ده بقى اللي عنده علم عبد الله بن عمر فيخرج نافع من بيته فلا أتعرض له ولكن أنتظر من بعيد بصوا اللي عايز يتعلم أنظر في وجهه هل قسمات وجهه مستريحة منبسطة ولا متضايق لو متضايق مش هروح له فأنتظر وأراقبه ساعة وهو كان واقف في الشمس قبليها اللي عايز يتعلم يا جماعة يقول حتى يبتسم لشيء فأذهب إليه وأتعرض له كأني لم أراه إلا الساعة وأسلم عليه ثم أتركه ليه واحدة واحدة ثم أتركه أو ده تعايش يا جماعة تعايش مع اللي عنده علم ازاي تتعايش مع أستاذك لغاية ما تاخد اللي عنده مش كل الناس بتعرف تعمل الحكاية دي طب هروح له ازاي اتعلم على ايده ما هو مش هيقبلني ما هو صحيح ما هو لو قبل كل واحد مش هيبقى عنده وقت لكن هيقبل مين اللي مصر على فكرة كل المشاهير او كل العلماء او كل اللي عنده فكرة او كل الناجحين بيتعاملوا مع الناس اللي عايز يتعامل معاهم بنفس الطريقة بيبقى في 100 واحد عايز يتعامل معاه هو ما يقدرش يتعامل مع ال 100 واحد فبيستنى مين المصر الذكي ده اللي عرف يتعايش معاه يبقى بعد شوية صاحبه وبعدين يبقى شوية بعد شوية تلميذه وبعد شوية يمكن يبقوا شغالين مع بعض وبعد شوية يمكن يبقى أستاذه والله يا جماعة دي قصة أي واحد عايز يتعامل مع حد ناجح أو مشهور أو عالم أو فقيه هي دي الطريقة ملهاش إلا كده فهو عارف يتعايش مع الأساتذة يبقى حكينا النهاردة تعايش مع المجتمع وحكينا تعايش بين الآباء والأبناء ودلوقتي بنتعلم تعايش مع اللي أكبر مني مع المشهور مع اللي عنده علم زي تعايش معاه فهو بيقول أروح لنافع أول حاجة ما خبطش على بابه هيقول لي إيه يعني غلط إنما أفضل أراقبه أول ما ألاقيه وشه ابتسم أروح أسلم عليه ها عشان يألف وجهي وبعدين أختفي وبعدين أرجع له تاني لما ألاقيه بعد الأولانية وقف قد تكلم مع, مع إنسان أو يسأل عن شيء أول ما الاقي فرصة فأذهب إليه أقول أخبرني أقال عبد الله بن عمر كذا وكذا وكذا يبدأ إن هو بيسأله سؤال مش يقول له علمني يا عم علمك إيه ما أنت عايز إيه بالظبط إن أنا أسأله عن سؤال محدد يقول حتى التفت إلي نافع الولد ده مش عادي فقال لي ائتني في بيتي فأخذت علم عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب خلي بالكم عمر بن الخطاب الفقه بتاعه والعلم بتاعه قايم على مصلحة الناس خلي بالكم أنس بن مالك في الآخر فكرته إزاي أشوف مصلحة الناس لأن كل اختيارات عمر بن الخطاب المصلحة فين فاكرين لما جه أبو بكر الصديق لما مات الصحابة كتير من اللي حافظين القرآن فعمر راح لأبو بكر قال له نجمع القرآن فقال إن رسول الله لم يفعل ذلك إزاي نعمل حاجة النبي ما عملهاش قال هو خير المصلحة بتقول كده ال ال القرآن لازم يجمع في كتاب واحد لأن الحافظين بدأوا يموتوا فيقول فما زلت بأبو بكر حتى شرح الله صدره للفكرة عمر المصلحة فاكرين عمر لما لما كان بيقول الطفل اللي يبلغ ان هو يتفتن الطفل اللي خلاص هيتفتن ما نأمرلوش بعطاء يبقى له فلوس الا لما يتفتن لغاية ما سمع ان الستات بتفطم ولادها بدري علشان تاخد الرزق اللي الحكومة كاتباه فقال اول ما يتولدوا ياخدوا على طول العطاء لان عمر ماشي مع المصلحة مصلحة الناس فين اه من هنا الفكرة جت لمالك لانه التلمذ على ايد نافع تلميذ شفتوا تعايش الاجيال عمر اداها لابن عمر وابن عمر اداها لنافع ونافع اداها لمالك ام مالك عاملها مذهب ونزلها في الموطأ وهو واخد الفكرة من اربع اجيال يا ترى العائلات دلوقتي الاب بيموت الولاد ورثوا المصنع بتاعه والفكرة بتاعته بدل ما يكبروا ويحافظوا عليها أربع أجيال يقوموا مقسمين التركة وكل واحد ياخد مصنع ويتخانقوا مع بعض وينافسوا بعض لكن مالك واخد من أربع أجيال يعني مين يفهم التعايش كده ازاي ننقل للأجيال فبدأ ياخد علم نافع من الحاجات اللطيفة ان هو تعلم على ايد واحد تاني اسمه ابن الاشهب ابن الاشهب دون كان ما يحبش ان هو يعيد الكلام مرتين فمره مالك قاعد قدامه ونسي يجيب ورقه وقلم فمالك أم ابن اشهب قام قايل 30 حديث فمالك مش عارف يحفظ خايف يفوت منه فلقى معهوش ورقه وقلم والراجل بيقول احاديث مش عارف هيلاقيها تاني امتى فبيبص كده لقى خيط خيط فقام واخد الخيط من الأرض كل ما الراجل يقول حديث يقوم عامل عقدة وهو مركز معاه جدا كل ما يقول حديث يقوم عامل عقدة كل ما يقول حديث يقوم عامل عقدة وفي الآخر عد العقد كلها طلعوا 30 حديث المسمع اللي هو حافظه طلعوا 29 في في حديث نسيه فقام رايح لابن الأشهد إيه انتوا متخيلين يا جماعة اللي عايز اللي عنده نهم انه يتعلم يا شباب يا بنات شايفين العلم في الإسلام أول آية اقرأ شايفين العلم كان كبير ازاي يعني وهل في تعايش لناس جهلة ناس مش عايزة تتعلم فبيقول فجبت 29 من 30 فرحت لابن الأشهب قلت له قاعد علي ما قلت قال ألم تحفظ فقلت حفظت 29 وانت قلت 30 قال لقد ضاع الحفظ في هذا الزمان يعني ابن الأشهب لو كان موجود دلوقتي يعني دماغه فاضية خالص المهم يعني مش ده موضوعنا فلقى 29 من 30 فما عجبوش يقول مالك فقلت والله لا أنسى كلمة بعد اليوم هجيب 30 من 30 فذهبت إليه في يوم تالي بعد كده رحت له يوم العيد مش معنى يوم العيد قلت كل الناس يوم العيد يعودون إلى بيوتهم أكيد سأجد ابن الأشهب وحده فذهبت وتعرضت له وهو يعني عائد إلى بيته ووقفت بجوار البيت دون أن أتكلم فقال مالك ابن الأشهب بيقول له مالك يا مالك فقلت جئت إليك أتعلم العلم قال يوم العيد فقلت قلت لنفسي هذا اليوم الوحيد الذي أجدك فيه ساجغا لوحدك فقال ادخل فعجبته عجبته طريقة مالك هو فعلا يوم العيد هيبقى فاضي فقال ادخل فدخلت فقال ماذا تأكل فقلت لم آتي للطعام أتيت للعلم ده الأكل بتاعي فقال ابن الأشهب سأعطيك عشرين حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول لك تفسيرهم كمان فقلت الله أكبر فقال اكتب قلت لا حاجة لي للكتابة صرت أخذ منك دون أن أكتب فقال أنت وعاء من أوعية العلم شفت م... شفت مدرسين مالك على فكرة قبل ما نختم الفصل دون ليه اتنين مدرسين تانيين جامدين قوي عشان اوريك ازاي تشعب مدرس من الاثنين واحدة ست ايوه عائشة بنت سعد بن ابي وقاص عارفين سيدنا سعد بن ابي وقاص فاتح القادسية وبنته من علماء المدينة مالك بيروح يتلمز على ايدها ايه ده هو كان مقبول ان المرأة تبقى أستاذة للرجال اه مقبول أستاذه قال له كده ألا أدلك على وعاء من أوعية العلم في المدينة أقول لك على وعاء العلم اللي جمع العلم كله فقلت نعم دلني عليه يا ابن الأشهب ابن الأشهب اللي بيقول له عالم كبير من علماء المدينة قال من قال اذهب إلى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص يا جماعة شفت المرأة شفت أمه شفت بنته فاطمة شفت ع... ازاي المرأة كانت عظيمة كده هي البنات عندنا لما بتبص في صفحة الثانوية العامة تلاقي البنات هم اللي طالعين الأوائل في الثانوية العامة بيروحوا فين بعد كده بيختفوا فين بيدوبوا فين التعايش مع المرأة ما كانش فيه حساسية ان انا اتعلم على ايد امرأة وان انا اقول لها حاضر واكتب وراها مش عيب ما كانش عيب يمكن عندنا دلوقتي عيب لان احنا مش عارفين نتعايش مع المرأة لكن مالك ما كانش عنده عيب شفت الاساتذة مختلفين قد ايه اخر استاذ جعفر الصادق وما أدراك ما جعفر الصادق جعفر الصادق يعني علم الشيعة كله خارج من جعفر الصادق طبعا أنت قد تستغرب أن إمام من أئمة السنة تتلمذ على إيد إمام من أئمة الشيعة لكن لا أقدر أقول لك أن الخلاف ما كانش بالصورة اللي موجودة دلوقتي وكان مقبول أن أنا أتعلم على إيده فأخذ علم جعفر الصادق بالمناسبة عشان الشيعة يبقوا عارفين جعفر الصادق كان بيقول أفتخر أن جدي أبو بكر الصديق وأفتخر بحب علي لعمر بن الخطاب كانت الصورة كلها تعايش ويقول ولدني أبو بكر مرتين لأن أمي من عائلة أبو بكر وجدتي أسماء بنت عبد الرحمن بنت أبي بكر وتزوجت من علي بن أبي طالب انتوا بتتكلموا في إيه ده أنا جدي أبو بكر الصديق فكان يثني على أبو بكر وعمر فتعلم على إيده مالك فجاب علم الشيعة وجاب علم المرأة وجاب علم عمر بن الخطاب وعلم أبو بكر الصديق يقول فلم أفتي حتى شهد لي هو بدأ يفتي وعنده 17 سنة فلم أفتي حتى شهد لي 70 من علماء المدينة أن أدرس للفتوى وأنا 17 سنة علماء المدينة قبلوا أن واحد شاب عنده 17 سنة يفتي إيه التعايش مع الشباب ده إيه التعايش مع الشباب آخر حاجة عشان يجلسوا للفتوى كان لازم يعملوا له امتحان الامتحان حلو قوي قوي قوي قوي قوي جلس ربيعة واثنين من العلماء وقدامهم مالك 17 سنة الموضوع ما كانش أي كلام ده زي الجامعات دلوقتي سألوه سؤال واحد أكيد أنت طبعا هتقولي سؤال في الفقه تصدق لا مش سؤال في الفقه ما السؤال في الإيه في الحياة في الناس عشان الفقيه لازم يبقى عارف الناس بتفكر إزاي تخيلوا عشان كده مالك طلع عارف إزاي يتعامل مع الناس عارفين السؤال كان إيه السؤال كان لطيف قوي قوي قوي قوي من هو يا مالك سفلة الناس مين الإنسان السافل ايه ده اخر امتحان في الفقه ده مش في الفقه مش هيبقى فقيه الا لو عرف الناس فقال اسفل الناس ده رب مالك من يأكل بدينه يجعل رزقه ان هو يخبط في الدين رزقه علشان يكبر ويعلى يخبط في الدين يخبط في الحجاب يخبط في من يأكل بدينه فقال وما دليلك على ذلك طب دليلك ايه على ان دون أسفل قال قول الله تبارك وتعالى يعيب على قريش وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال فمن أسفل منه طب مين اللي أسفل منه قال من يأكل لغيره بدينه يعني يأكل غيره بدينه ده بقى اللي ده اللي, ده اللي ملوش حل يعني هو ما خدش حاجة لا خد دنيا ولا خد آخرة ويدي غيره بدينه فقال أجزتك أن تجلس للفتوى هو ده اللي يجلس للفتوى اللي فاهم الناس المندمج في المجتمع اللي عارف يتعايش مع الناس تعالوا نكمل بعد الفصل زيك ابن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تعالوا ن- نكمل شكلنا مش هنعرف نخلص قصة حياة مالك يعني آه، النهاردة فحن آه، هنتكلم النهاردة ونقوم مكملينها ال- الأسبوع اللي جاي لكن خلينا ناخد كام جزء احنا عمالين نتكلم على ال- المناطق المشتركة اللي هو عمال يعملها اتكلمنا ازاي نعمل منطقة مشتركة مع المجتمع ندور على دايرة بيننا وبين المجتمع نجعل فيها منطقة تواصل اتكلمنا على الآباء وال- والأبناء افتكرت حاجة بمناسبة الآباء والأبناء ممكن تكون تكون جميلة إزاي شفتوا أبو مالك وأم مالك و- وإزاي وصلوا له الفكرة بيقول لك إن عملوا تجربة على عشرة من الأطفال جابوا 10 من الأطفال خمسة منهم وفضلوا ماشيين مع التجربة دي لمدة 15 سنة يتابعوا الأولاد دول لما كبروا فخمسة من ال- من الأطفال آه، يخلوا ال- الأهالي تجبرهم إنه مثلا مثلا يعني ما يشربش حاجة ساقعة أثناء الأكل علشان العادة دي ممكن تكون مش عارف مش كويسة على الأطفال وكده فيقعد ال- يقولوا لهم لا لا لا لا و- و- وخ- وجابوا الخمسة دول كده وجابوا خمسة تانيين آه، ظروف عائلاتهم جابوا 10 من الأطفال خمسة منهم وفضلوا ماشيين مع التجربة دي لمدة 15 سنة يتابعوا الأولاد دول لما كبروا فخمسة من ال- من الأطفال آه، يخلوا ال- الأهالي تجبرهم إنه مثلا مثلا يعني ما يشربش حاجة ساقعة أثناء الأكل علشان العادة دي ممكن تكون مش عارف مش كويسة على الأطفال وكده فيقعد ال- يقولوا لهم لا لا لا لا و- و- وخ- وجابوا الخمسة دول كده وجابوا خمسة تانيين آه، ظروف عائلاتهم مشابهة لظروف الأولانيين عشان تبقى التجربة موحدة وقالوا للآباء دول آه، لما يجي على الأكل قل له لو ما شربتش على الأكل هي قدامك عايز تشربها أنت حر بس لو ما شربتش هديك بعد الأكل اتنين ف وبيقول لك آه، وبداوا يعملوها في حاجات كتير يعني ح- كذا حاجه مش بس حاجه تتشرب على الاكل كل شويه لا لا لا انا بقول للاباء والامهات ممكن يجربوا الحكايه دي لا لا لا لا والحاجه الثانيه طب لو صبرت على دي هي قدامك عايزها انت حر بس لو صبرت عليها هديها لك اتنين هجيب لك اتنين بعد الاكل هو عاده هيشرب واحده بس ايه بس انت تقول له هديك اتنين فبيقول لك فضلوا يتابعوا الولاد دول بعد 10 15 سنه بصوا ان الولاد اللي كانوا بيقهروا مم، قدرتهم على مقاومة الإغراءات والغرائز ضعيفة والولاد اللي باختيارهم صبر لغاية ما ياخدها اتنين هي نفس فكرة الجنة اصبر في الدنيا هتاخد احلى في الجنة الولاد دول قدرتهم على مقاومة غرائزهم وشهواتهم اقوى بكتير بيقولك الفرق غير طبيعي فرق ضخم جدا بين دون ودون دي بس بمناسبة طريقة تربية مالك نسيت احكيها لكم فقلت احكيها لكم طيب مالك اتعلم العلم وجلس للفتوى وهو عنده 17 سنة انا متخيل انك بتقولي خلاص بقى بقى استاذ من اساتذة العلم تخيلوا بقى يدي الدرس بتاعه ويروح يحضر عند نفس العلماء الدروس بتاعتهم فضل على كده كام لغاية سن الأربعين ياه دي خطيرة يا جماعة على فكرة دي من مقومات ازاي الإنسان يستمر متجدد وقوي وكأنك عارف أصل العلم بعد شوية بيخلص فعارف اللي كل شوية يدق بير بترول ويقوم أو بير مية ويقوم مطلع منه مية جديدة أهو العلم والدماغ كده يعني ايه يعني جزء من التعايش ان الانسان الجامد اللي قافل على نفسه حاجات محدده اتعلمها ومش راضي يفتح اكتر من كده ما عادش بي... ما عادش بيضرب بيه بترول ما عادش بيطلع ميه خلاص هو ده اخره لكن المتجدد اللي بيحتك اللي بيقرا في كل المجالات اللي بيتعرف على المدارس الاخرى اللي, اللي, اللي بيشوف الافكار الاخرى ده متجدد ده ده ده قادر ان هو يطلع في دماغه افكار جديده مع الاحتفاظ بالثوابت يعني مالك درس فقه الشيعة لكن مع ذلك هو مخالف لآراء الشيعة في حاجات كتير وإمام من أئمة السنة لكن مش معنى كلامي ده ان انا بقول لك روح ادرس فقه الشيعة معنى كلامي ده ان انا بقول لك انك تكون قادر في المجالات اللي انت عايز تتفوق فيها ان انت تكون منفتح على كل ما قيل في هذا المجال طيب فبدأ يحضر دروس الاخرين جزء من الحاجات اللي خلت مالك متعايش رؤيته للاساتذه بتوعه انا قلت من اساتذته ربيعه وابن الاشهب فبص كلمه جميله قوي بيقولوها في في الكتب بيقول لك قدم ابن شهاب الى ربيعه ابن شهاب العالم الكبير راح زار ربيعه في بيته فخرج ابن شهاب يقول ما ظننت بالمدينه مثل ربيعه وطلع ربيعه يقول ما ظننت ان في العلم من هو مثل ابن شهاب يقول مالك ففرحت لتآلفهما أنا بقول أساتذتنا العلماء والشيوخ الكبار الشباب الصغير لما بيلاقي الكبار متآلفين بيفرح قوي وقد يكون ده أحد أسباب إن إحنا في برنامجنا ده كنا حريصين دايما إن إحنا نجيب فقيه في كل مذهب ونسأله ونكون تلامذة بين إيديه لأن, لأن الواحد في الآخر عنده فكرة لكن مش فقيه فأقصد إن, إن, إن دون جميل قوي قوي قوي إن إحنا نتدرب عليه نقطة تانية كانت كانت جميلة إن إن مالك اتعلم الطريقة بتاعت أساتذته ما هو خلي بالكم الأجيال بتطلع زي الكبار اللي بيشوف أبوه وأمه دايما بيتخانقوا وما بيعرفوش يتفقوا هيطلع هو كده مع مراته ومع اخواته وانت كده بتغرس فيه الحكايه دي واللي بيشوف على الفضائيات ناس بتتخانق من من الرموز خناقات لا تليق هيطلع اجيال كده فمالك شاف اساتذته كده فهتطلع ازاي يا مالك بيقول لك قصه جميله جدا جدا جدا بيقول لك ان ان ابن شهاب وربيعه ومالك بقى لما بدا يكبر قعد في وسطهم فاتفتحت مساله واحد جه سال مساله سؤال فقهي فربيعه رد بسؤال رد اسف قال جواب ومالك ساكت فابن الأشهب بص على مالك فحس ان مالك مش موافق على إجابة أستاذه فقال ابن الأشهب ماذا عندك يا مالك فسكت فقال ربيعة أذن له قل يا مالك فقال الرأي عندي كذا وكذا وكذا وكذا عكس ربيعة عكس أستاذه فقال ابن الأشهب والله هذا هو الحق صح وقال ربيعة هذا هو الحق فقالوا له لما لم تتكلم قال أدبا بين يدي أستاذي وهو كان بيفتي في المسجد النبوي في الروضة أدبا بين يدي أستاذي فقالوا حاجة عجيبة جدا الموضوع ما كانش قضية كبيرة فوجد ان الأدب والائتلاف أولى من التصحيح على الأستاذ يا جماعة أنا كل شوية عمال أقول نفس الفكرة إن إحنا لو اختلفنا في الفروع ينفع نسامح لبعض ونفوت لبعض ونمشي على كلام بعض ونعدي لبعض يعني يعني وهنشوفها في الإمام الشافعي إن هو لما راح عند مسجد أبو حنيفة عدل الفقه بتاعه في الصلاة على فقه أبو حنيفة لأنها فروع وقام قايل قاعدة رهيبة جدا جواز الاقتداء بالمخ... بالمخالف في الفروع يجوز إنك تقتدي بالمخالف بيك في الفروع حتى لو كان في الصلاة رفع الإيدين وكده يعني دون كان مالك ويدلك قد إيه إن هو ما دبش أنا النقطة اللي فاضلة إن إحنا ممكن نفتحها النهاردة قبل ما قبل ما نختم حلقتنا أناقة مالك مالك كان يحب اللبس الحلو قوي ويلبس جميل قالوا كان يلبس رقاق الثياب يلبس يلبس الثياب القادمة من مصر القادمة الهدوم بتاعته واللبس بتاعه لبس أنيق جدا جدا جدا يلبس الحلة العدنية نقول هذه تساوي الكثير بيته يحب يبقى حاطط قعدات عربي كده وقعدات جميلة و... و... وبسط وسجاجيد و... ويحب بالأناقة قوي ويحب بالشكل الحلو يعني في وقت ما حدش كان بيكتب على البيت من بره حاجة دلوقتي تلاقي عمارات مش عارف مكتوب عليها آيات وكده هو كان كاتب على بيته من بره ما شاء الله فيقولوا له ليه كاتب دي قال يقول أجمل للبيت وتذكرني بقول الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فهو بيقول دي إيه؟ عنده خاتم فضة مكتوب عليه حسبي الله ونعم الوكيل يقولون كنا ننظر في الخاتم من حلاوة الخط اللي مكتوب على على البتاع يحب الاكل الحلو قوي وله دايما راتب درهمين لبيته عشان ياكلوا لحمه كل يوم ويحب الفاكهه قوي ويحب الموز ويقول اصل الموز دون فاكهه موجوده صيف وشتاء فانا يعني احب ان انا اكل حاجه شغاله يعني يعني يحب الاناقه ويبدو ان الناس عابت عليه ان يعني مهتم بلبسك قوي و... واناقتك قوي وعطرك قوي ليه كل دون يقول أيؤخذ دين الرجل بملبسه أنتوا هتعيبوا على ديني عشان هدومي ثم يقول إن الله جميل يحب الجمال أنتوا فاكرين إن فقه مالك كله قايم على التيسير وعلى ال... فهو هو طبيعته ال... ال... الحياتية كده وأنا حابب إن أنا أقول لكم كلمتين هو حصل بينه وبين ال... بعض المتصوفة مشكلة فهقول لكم يعني قصة لطيفة بعض المتصوفة بعتوا له جواب فبيقول له ايه احد احد المتصوفين بيقول له ايه آه اسمه يحيى بن يزيد بعت له جواب بيقول الى مالك بن انس اما بعد فدق فقد بلغني انك تلبس تلبس الدقاق وتاكل الرقاق وتجلس على الوطء من ال يعني من ال على ال على الكراسي الوطيئه الجميله وتجعل على بابك حجابا وقد وقد جلست مجلس للعلم وقد ضرب الناس إليك يرتحلون يتخذوك إماما فاتق الله يا مالك وعليك بالتواضع في المأكل والملبس والمسكن كتبت إليك بص الراجل بقى في الآخر قال له إيه بعد ما قال له اتق الله يا مالك كلمة خطيرة قوي كتبت إليك بالنصيحة كتابا ما اطلع عليه غير الله سبحانه وتعالى أنا ما نشرتش الكتاب ده ومش بعمله عشان الناس تعرف ان انا بخبط فيك ما اطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى مالك هيرد بص هيرد يقول ايه اما بعد فقد وصل كتابك فوقع مني موضع النصيحة اشكرك على النصيحة ايه الادب ده ايه ادب الاختلاف ده يا ريت نعرف نختلف مع بعض كده في الجرايد ولا في الفضائيات ولا حتى بينا وبين بعضنا بنجرح بعض اول ما نختلف نبقى حبايب نختلف نجرح في بعض والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا آية المنافق ثلاثة منها وفي حديث أربعة منها إذا خاصم فجر مش دي آية المنافق اللي النبي بيقول عليها فبص وصلني كتابك فنزل مني موضع النصيحة والشفقة والأدب أمتعك الله بالتقوى ربنا يزيدك تقوى وجزاك بالنصيحة خيرا وأسأل الله تعالى التوفيق أما ما ذكرت من أني آكل الرقاق وألبس الدقاق وأحتجب وأجلس على الوطء فأنا فعلا أفعل ذلك وأستغفر الله من الحرام مؤدب أدب ولكن قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون وإني لأعلم أن تركها خير ولكن كل ميسر لما خلق له فإن كنت قد يسرت أنت لذلك فقد يسرت أنا لذلك وفي كلانا الخير إن شاء الله ولا تدعنا من كتابك اسأل علي واطمن علي كتير فلست أدعك من كتابي هفضل أسأل عليك بالجوابات ومن دعائي وحدعي لك هتقولي طب ما انت ازاي عرفت الكتاب ده مالك اللي نشره الراجل قبل ما قلتش حد فمالك نشر الجوابين ليتعلم الناس شايف التعايش ده التعايش اللي انا جاي اتكلم عنه وده ادب الاسلام وده فقه الائتلاف ودي المنطقه المشتركه رغم ان هو مختلف مع المتصوفه في نظره نظرتهم للحياه هو منفتح وبيلبس و ومع ذلك عابد رضي الله عنه وارضاه كان يبكي كان كل يوم جمعه يقيم الليل حتى الفجر مالك عابد يا جماعه يعني مالك كل يوم جمعه يفضل من العشاء للفجر ما بين قرآن وقراءة قرآن وصلاة قيام سمعناه ليلة يبكي طوال الليلة من قول الله تبارك وتعالى فلنسألن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فضل يردد الآية دي ويبكي ويبكي ويبكي ومع ذلك بيلبس حلو ومنفتح و... وأكل حلو التوازن ده تعايش مع المجتمع ومع ذلك احترم اللي واخدين الدنيا ان انا عايز يعني اذهب في الحياة ما قالوش انت مش فاهم حاجة قبله قبول الاخر رغم انك مش قابل فكره لكن نعيش مع بعض ده التعايش ودي حلقة مالك هنكمل مع بعض بقية قصة حياة مالك الحلقة الجاية إن شاء الله والسلام